الدعوة أمل يهديه طبيب عيادتنا بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة الرحمة السلام عليكم ورحمة الله معكم أستاذ دكتور أحمد الجزار أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية الطب الأصل العيني النهاردة بأمر الله سبحانه وتعالى كان ليا رغبة في إن الحلقة ما تبقاش عن موضوع ثابت في أمراض النساء والتوليد وكان ليا رغبة إن إحنا نخلي إن شاء الله بإذن الله الموضوع مفتوح وقسمت الحلقة إلى شقين إن إحنا ممكن إن شاء الله بإذن الله هنستقبل أسئلة عن أمراض النساء وهنستقبل أسئلة عن أمراض التوليد أنا هجيب الشقين مختلفين النهاردة عشان نخلي الموضوع في الحلقة يبقى مفتوح كان هدفي في النساء النهاردة بأمر الله سبحانه وتعالى إذا كان أي من مشاهدي قناة الرحمة النهاردة بإذن الله الكريم أي حد عنده أي مشكلة شايفها ليها علاقة بتأخر الإنجاب أو إذا كان ليها علاقة ب أي أورام موجودة في منطقة الرحم أو المبيضين أو أي موضوع له علاقة بالتهابات متكررة إن شاء الله بإذن الله هناخد الأسئلة عنه أو حتى عن موضوع ال endometriosis يعني إحنا سايبين الأسئلة النهاردة هتبقى مفتوحة في أمراض النساء أما بالنسبة لشق التوليد فبأمر الله سبحانه وتعالى كل من لديه مشكلة إن شاء الله بإذن الله النهاردة على الهوا احنا ان شاء الله عندنا استعداد نقدر بامر الله نفتح له الموضوع ونقدر نقول له ايه هي الجايد لاينز الخطوط الارشاديه اللي يقدر يمشي عليها ازاي على اساس ما يواجهش مشكله بامر الله اثناء فتره الحمل ولا اثناء فتره الولاده. النهارده هبتدي احط رطوش كده عشان الحلقه تبقى سهله بالنسبه لكم. كنت بواجه الفتره اللي فاتت سؤال مهم جدا بيتكرر انا احب ان انا اقول السؤال واقول اجابته. عن حاجة مشهورة قوي ابتدت تنتشر انتشار عالي جدا كنت أدركت ليها حلقة قبل كده الكلام ده من حوالي ست شهور عن موضوع اسمه الاندومتريوزس أو بيسموه البطانة الرحمية المهاجرة في شق كبير جدا من السيدات اما بيسمع الموضوع ده ما بيبقاش متخيل ايه الموضوع او مش فاهم معنى الكلمة شكلها ايه معانا اتصال معانا مدام اميره اتفضلي مدام اميره لا للاسف انا انسه على فكره انسه اميره ازي حضرتك اتفضلي آه الحمد لله حضرتك انا بس بتصل في ليا واحده صاحبتي يعني ايوه آه هي متجوزه بقى لها ثلاث سنين ايوه آه عندها الحمل بتسقط ممكن في شهرين ثلاثه في اربع شهور لحد بالظبط خمس شهور والجنين ما بيكملش لازم تسقط هي عندها السكر تمام
ولدرجة ان هي كذا مرة تروح تتحجز في المستشفى وتقعد لغاية مثلا ما تتم التسع شهور عشان تولد برضك الجنين لازم ينزل تمام هي بصراحة نفسيتها متدمرة جدا ولدرجة ان جوزها يعني بيقول ان المشكلة فيها وان هو هيطلقها يعني تمام فبصراحة أنا هي صعبان عليا جدا ف... فهي تعبت من المحاولات كلها راحت كذا مستشفى واتحجزت كتير وكل دكتور يقول لها احنا مش عارفين انت بتسقطي ليه تمام انا هجاوبك حالا ان شاء الله يا اميره بامر الله واتمنى من الله ان شاء الله باذن الله الاجابات اللي انا اقولها لك والخطوط اللي انا احطها لك حاولت فيها تفيدي بيها ان شاء الله باذن الله صديقتك وترتبيهم بس زي ما انا هرتب لك الخطوات دلوقتي بالنسبة للاتصال بتاع أميرة هي أميرة قالت واحد من أهم الأمراض المسؤولة عن عن قصة مشهورة جدا في أمراض النساء والتوليد اسمها الإجهاض المتكرر لما يجي موضوع كلمة الإجهاض المتكرر أو حاجة اسمها intrauterine fetal death وفاة الجنين داخل الرحم الاثنين شق دول أول ما يذكروا أول حاجة لازم تقذف إلى رأس الطبيب يعني تبقى حاجة سريعة جدا تيجي في دماغك على طول إن العينة دي عندها مشكلة ليها علاقة بسكر الحمل أو السكر الحقيقي يعني مش لازم يبقى سكر حمل لا ممكن تبقى مريضة سكر من الأصل أول حاجة أحب أقولها لك يا أميرة إن المريضة اللي زي كده عشان تقدر بأمر الله سبحانه وتعالى إنها تقدر تحصل على حمل ما ينزلش كإجهاض ولا ان وان تقدر تكمل خلاله خطواته لحد ما توصل للتاسع وتقدر تولده ان شاء الله بالسلامه لازم استعداد المريضه دي للحمل لا يبدا مع بدايه الحمل يعني لا المريضه دي لازم تقعد 12 اسبوع 3 شهور كاملين قبل ما تفكر تحمل لازم سكرها يبقى مظبوط خلال 3 شهور يعني لازم تقعد تظبط السكر بطريقه منتظمه جدا لحد ما تصل الى ان 12 اسبوع عدوا عليها من غير ما يحصل اي خطا في السكر طيب كلمة ازاي انها تقدر تعرف انها وصلت ان سكرها بقى مظبوط مش بس يا اميرة بقصة انها بتعمل تحاليل مثلا فطار وغدا وعشاء او صايم وتلاقي تحاليل السكر مظبوط لا اطلاقا يا اميرة في حاجة مهمة جدا اسمها الهيموجلوبين السكري اسمها الهيموجلوبين السكري او اسمه ال glycosylated hemoglobin او ال glycated hemoglobin لازم هذا التحليل يكون مستواه اقل من 6 قبل ما المريضة تبدأ تحمل انا هقول تاني لازم يكون الرقم اقل من ستة يعني لازم تكون مريضة السكر زي اللي انت بتكلميني عليها تكون عاملة تحليل الهيموجلوبين السكري قبل ما تفكر انها تسيب روحها عشان تحمل وتكون النتيجة بتاعته اقل من ستة آه، مش مهم الطريقة اللي بتظبط بيها هنستقبل اتصال واكمل اجابة سؤال اميرة معانا اتصال مدام ام احمد اتفضلي يا فندم آه، لو سمحت حضرتك يا دكتور آه، انا بقالي سنتين ونص البريد غير منتظمه تماما وبقالي مثلا ثلاث او اربع شهور عندي مغص باستمرار آه، اسفل البطن تحت خالص تمام آه، فالمغص ده تعبني جدا لدرجه ان انا ما بقدرش اقعد بحس مثلا زي يكون في آه، حديق سيخ او اي حاجه نغزه جامده جدا تمام فرحت كشفت نسا فالدكتور قالت ان هي مجرد التهابات وادتني علاج ولكن للاسف آه، المغص مستمر والافرازات مستمره تمام حاضر يا ابو احمد انا جاوب حضرتك حالا شكرا سلام عليكم العفو فندم، تحت امرك هنكمل ال- آه، إجابة السؤال بتاع أميرة أميرة يبقى أول نقطة أنا حطيتها أول بند يا أميرة أنا حطيته إن لازم الهيموجلوبين السكري يكون أقل من ستة قبل ما هي تفكر تحمل أدي النقطة رقم واحد النقطة رقم اتنين يا أميرة لازم يكون سواء السكر بقى هيتظبط بيه حاجة زي الجلوكوفاش وحديثا يا جماعة بأكد تاني أهو على الهواء دواء الميتفورمين الميتفورمين أو الجلوكوفاج أصبح الآن دواء يمكن استخدامه أثناء فترة الحمل الكلام ده دلوقتي بقى في ال research work في كلها في الأبحاث بتاعة العالم كلها بقى مثبت إن ممكن الميتفورمين يستخدم يبقى سواء كانت بتظبط السكر عن طريق الجلوكوفاش أو بتاخد جرعات انسولين لابد إن من قبل الحمل ما يحصل يكون السكر ابتدى يتظبط اما بيبدا الحمل بقى يا نيره لازم انها غير انها مثلا بتاخد الانسولين بتاعها غير ان سكرها بقى مظبوط فطار وغدا وعشاء بقى عندها بروتوكول او برنامج بتاكل على اساسه ما بتخالفش الشروط بتاعت هذا البروتوكول او هذا البرنامج وملتزمه بيه التزام كويس جدا لازم بقى بتاخد ادويه مهمه في اول الحمل زي حمض الفوليك ولازم تاخد من حمض الفوليك حاجه اسمها اكتر من 5 مللي جرام في اليوم يعني في انواع زي الفوليكاب او حاجات 2.5 مللي جرام لازم تاخد منها حبايتين لازم تاخد حاجه زي الاوميجا 3 plus لازم تاخد حاجه زي اسبوسيد الاطفال وبعض العيانين من مرضى السكر بنبقى محتاجين نعمل لهم حاجه اسمها ال PTT او ال partial thromboplastin time عشان نشوف اذا كنا هندي العيانه دي كالهيبرين او كليكسان في اول الحمل يبقى المريضه دي لازم هنظبطها بادويه مهمه زي اللي انا قلتها معانا اتصال اخر مدام غاده الو السلام عليكم عليكم السلام مدام غاده اتفضلي يا فندم لو سمحت يا دكتور انا معايا طفلين ف
غاده تقريبا الاتصال بتاع غاده اتقطع ان شاء الله باذن الله تعالى اتصال بينا معانا اتصال اخر مدام ام يوسف اتفضلي يا فندم السلام عليكم ام يوسف السلام عليكم عليكم السلام يا فندم ازي حضرتك الحمد لله ازيك يا دكتور اتفضلي يا فندم آه، لو سمحت يا دكتور انا انا مع- معايا اتنين تمام آه، وشايله الشريط بقالي دلوقتي يعني داخله على سنه وما حصلش حمل
اه تمام يعني انت ركبتي لولب وشلتيه دلوقتي بقالك سنه ما حصلش حمل من بعديه اه تمام وكمان يعني في حاجه خايفه منها ايوه يا فندم اتفضلي قولي آم، انا باخد حقنه اللي هي ال RH تمام فقالوا لي ان العيل الثالث صعب ان هو يجي كويس تمام لا هجاوبك حاضر يا ام يوسف حاضر شاكره أوي.
تحت امرك يا فندم طب ايوه اتفضلي يا لو أم يوسف.
سمحت بس سؤال اتفضلي لأختي.
اتفضلي يا أم يوسف
آه، كانت عايزه وسيله الشريط بيتعبها تمام يعني عايز- وهي بترضع واللبن وال واللوب مش مناسبها وعايزه تدور على وسيله اخرى اه مظبوط حاضر اجاوبك حالا شاكره أوي.
حاضر يا فندم آه، بالنسبة لأميرة كنت وصلت للشق إن السكر لازم هيتظبط واتفقنا على إن لازم هناخد أدوية مهمة في أول الحمل عشان نساعد الحمل إنه يثبت ونمرة اتنين يا أميرة لازم تبقي عارفة إن أثناء فترة الحمل المرضى اللي زي كده بنبقى عاملين لهم حاجة اسمها خريطة سكر ولازم بيبقى عندها جهاز سكر في البيت ولازم بتحلل بعد الوجبات كلها بساعتين وبنعلمها إن لو طلع أي رقم مخالف للخريطة بتاخد جرعات من أنسولين مائي في البيت اتنين او النقطة رقم ثلاثة بعد اذنك ان المريضة دي لازم في فترات معينة من الحمل بتبتدي بس مش بعمل سونار واطمن على ان البيبي كويس لا بنعمل حاجة كمان اسمها دوبلر وبنبتدي نقيس التغذية الدموية اللي داخل الشرايين الرحمية لهذه الاطفال وعايز اقول لك ان اهم حاجة في الموضوع هو يكون ثقافة الطبيب بالنسبة للي هيعالج حالة زي كده يكون هو مر بظروف زي كده وعارف الحالات اللي زي كده عشان ما تواجهش ولا اجهاض في الاول ولا فترة نص الحمل ان انا افقد البيبي نتيجة لان الدوبلر كان مش كويس وانا مش دريان وما بعملش دوبلر او ان انا مش فاهم العيان بتاعي ازاي ازود له ال blood supply يعني ازود له التغذية الموجودة مشامية من خلال المشيمة لو شعرت ان معدلات نمو الجنين ده مش ماشية مظبوط انما اميرة آه، اكيد 100% لا صديقتك ان شاء الله بامر الله سبحانه وتعالى تقدر تنجب والموضوع ده اطلاقا حرام انها تتظلم بقصه ان زواجها ينتهي بسبب هذا الموضوع لا هي كل بختها انها لازم تدور على حد مناسب يقدر يتابع لها حملها بامر الله بطريقه كويسه كان معايا اتصال اخر من مدام ام احمد بتقول لي بقى لها سنتين ونص وكان عندها حاجه اسمها irregular cycles الدوره مش مظبوطه بتاعتها وبتقول راحت للطبيب وقالت ان عندها شويه التهابات وخدت العلاج بتاع الالتهابات ولكن ما لقتش ان فيه نتيجه. آه، ام احمد الكلام اللي انت قلته لي دلوقتي ده بياكد 100% على ان حضرتك عندك حاجه اسمها chronic endocervicitis يعني حضرتك عندك التهابات في عنق الرحم الداخلي والالتهابات بتاعت عنق الرحم الداخلي هملي حضرتك برنامج كده حضرتك تاخديه من العلاج ولكن بعد اذن حضرتك لازم تعملي حاجه اسمها فحص لعنق الرحم الداخلي واذا كان عنق الرحم الداخلي محتاج حاجه اسمها chemical او electrocautery يعني حاجه زي كي لعنق الرحم الداخلي افضل ان انت تعمليها والكلام ده بيتم تشخيصه دلوقتي بالسونار يعني حضرتك المفروض بتعملي سونار تعرفي الاول اضطراب الدوره الشهريه هل يا ترى في اي حاجه على المبيضين هل في اي مشكله على المبيضين هل في اي حاجه على المبيضين اطمن ان ما فيهمش حاجه اطمنت الحمد لله ان المبيضين ما فيهمش حاجه يبقى انا السونار يقول لي اذا كان عندي nabothian follicle في ال cervix في عنق الرحم ولا لا معايا اتصال اخر معايا اتصال اخر ام محمد اتفضلي يا فندم السلام عليكم ام محمد تقريبا محمد مش معانا السلام عليكم الاتصال فصل نتمنى انها تعود الاتصال بينا تاني آه، كان معايا الاتصال بتاع ام احمد وكنا بنتكلم ان الوصف اللي وصفته ده حاجه في الطب اسمها chronic endocervicitis واتمنى من حضرتك هتاخدي العلاج اللي انا هقوله لحضرتك زي ان انا باخد دواء معين اسمه كوناس الكوناس ده باخده انا الزوج والزوجه بياخدوه باخده حبايه صبح وبالليل لمده خمس ايام وبعد كده ببتدي اخد حاجه antifungal زي دواء اسمه دايفلوكين دي علبه فيها كبسوله واحده باخدها بعد العشاء وبهتم ان انا استخدم اي lotions للمطهرات زي سيتال او جولد وابتدي استخدم لبوس زي الامريزون ان بستخدمه واحده كل يوم بالليل لمده 15 يوم خلال الفتره بتاعت العلاج اللي انا وصفتها حضرتك بتبتدي تروح للطبيبه وتطلبي منها انها تعمل سونار وتبص على عنق الرحم اذا كان آه، لديها الخبره الكافيه هتقدر تقول لك اذا كان عنق الرحم من الداخل فيه Nabothian follicles ولا لا يعني في آه، بعض النقط السمراء بتبان في السونار بتقول ان انت عندك حاجه اسمها التهاب في العنق الداخلي وانا افضل جامد ان قوي قوي قوي حضرتك يا ريت ان انت تقدري تعملي حاجه اسمها chemical او electrocautery تعملي حاجه اسمها تنظيف لعنق الرحم الداخلي ده بجهاز معين سواء كان بال electrocautery او بال cryocautery انواع من الاجهزه كده بتنظف عنق الرحم حاجه بتاخد لمده دقيقه آه، بس بعد كده حضرتك هتستريحي 100% فتروح للدكتوره تقول لها بصي لي على عنق الرحم اذا كان في اي قرحه داخليه اعمليها لي معايا اتصال اخر معايا ام صباح اتفضلي يا فندم الو السلام عليكم عليكم السلام يا فندم اتفضلي لو سمحت يا دكتور انا ممكن اسالك سؤال بعد اذن حضرتك اتفضلي يا فندم.
انا كنت واخده قيصري ليا 10 شهور ايوه فحصل لي نزيف بعد القيصري فالدكتور اداني حبوب منع الحمل اللي هي ال- بتاعه الرضاعه فعملت لي زياده زياده في الوزن وما نزلش عليها دوره خالص فسبتها فلغايه دلوقتي الدوره ما نزلتش ليا 15 يوم فبعد اذن حضرتك ممكن اخد ايه ولا اعمل ايه حاضر.
ومعاك اختي بس حتى اكلمك عن مشكلتها اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم عليكم السلام يا فندم اتفضلي يا دكتور انا عندي التهابات بصفه مستمره التهابات مزمنه تمام آه، ورحت للدكتورة فادتني آه، بعض الأدوية وبرضه لسه في التهابات موجودة غير كده كمان أنا ما عنديش آه، عندي ال- الدورة بتاعتي مش منتظمة تمام
و- فأنا لما رحت للدكتور فقال لي عشان الدورة تنتظم فاداني شريط آه، منع حمل قال لي عشان الدورة تنتظم
طيب يعني هاخده فترة انت ما معينة عملتيش اي وبعد كده تحاليل هسيب.
ما عملتيش اي تحاليل خالص تشوفي عدم انتظام لا، الدوره لا، كنت- بسبب ايه ما فيش كنت عملت فحوصات م- عملت كب- قبل كده وبعدين عملت التحاليل كلها كامله كانت كويسه جدا وبعد كده انا حملت من حوالي تسع شهور وبعد كده ما حصلش حمل يعني لسه ربنا ما جالش الحمل اللي من تسع شهور ده ما كملش
لا ما كملش يا ما كملش.
دكتور هو شهرين ونزل شهرين ونزل حاضر حاضر جاوبك حالا يا فندم آه، اخر نقطه كنا وقفنا عليها الاتصال بتاع ام احمد وكنا اتفقنا على ان هي محتاجه حاجه اسمها آه، آه، حاجه اسمها كي العنق الرحم الداخلي آه، بالنسبة لي مدام أم يوسف وكانت بتقول إن عندها طفلين وبتقول إن هي كانت مركبة لولب وبتقول شالت اللولب بقالها سنة وما حصلش حمل لغاية دلوقتي بالنسبة لمدام أم يوسف أول وأشهر سبب يا جماعة لما أنا بكون حاطة loop ال loop ده لازم له care ولازم له رعاية لما أنا بكون حاطة لولب لازم أكون مهتمة جامد جدا من وقت للتاني إن أنا أكشف على ال loop اطمن ان ما بيجيليش التهابات مهبليه لان اتضح علميا ان الفتل نفسها بتاعت ال loop هي اشهر وسيله لانتشار الالتهابات من المهبل الى داخل الرحم الى لحد الانابيب يعني اصبح اللولب ممكن يعمل تاخير في الانجاب لو انا مش مهتم بالحاجه اسمها ال care او الرعايه قصه ان انا ازاي استخدم مطهر قصه ازاي ان انا آه، لو حسيت باي التهابات او افرازات ان الموضوع مخدوش على آه، محمل يعني ان انا مخدوش ب- باهتمام كبير فده بيؤدي الى مشاكل كتير قوي معايا اتصال اخر السلام عليكم معايا امه الله السلام السلام عليكم يا عليكم.
امه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور ايوه آه، فندم انا متج- متجوزه من 10 سنين ومعايا محمد عنده 9 سنين وآية عندها 8 سنين دلوقتي عندها 5 سنين وانا مركبه دوله بقاله 5 سنين بس آه، حاليا يعني بينزل عليها افرازات كده متعرضه بدم فدم
تمام آه، فانا ب- يعني آه، انا خايفه منها الافرازات دي
لا الموضوع سهل يا امه الله انا هجاوبك تعملي عليه ايه دلوقتي ان شاء الله السلام عليكم.
تحت امرك يا امه الله السلام عليكم عليكم السلام آه، فكان الاتصال بتاع ام يوسف بتقول ان انا شلت اللولب فدلوقتي يا جماعه اشهر بكتيريا اسمها Chlamydia trachomatis هذه البكتيريا بتقدر تنتشر عن طريق فتل اللولب وتقدر آه، وملهاش اي اعراض يعني مجرد ان انت بتشعري ان انت عندك شويه زياده افرازات مائيه ومش شرط ان ممكن احس باي حرقان او التهابات او اي حاجه ولكن هذه البكتيريا بتقدر تتسبب بانها بتبوظ الاهداب الداخليه للانابيب وتاخر الانجاب فعشان كده بقول لا لازم قدر الاستطاع في البيت لا لازم يبقى عندي اول باول لو انا حاطه IUD حاطه loop لازم ان انا بستخدم ال lotions والمطهرات اذا حسيت باي التهابات لازم ان انا على طول ابتدي اروح للدكتور او الدكتوره بتاعتي وابتدي اشوف الالتهابات دي ايه مشكلتها واخد لها علاج بسرعه ايه انما ما اخدش الموضوع ان انا اهمله لان هذا الاهمال هو اشهر توابعه المشاكل لغايه دلوقتي اللي انا سمعتها من اول حلقه يعني انا من اول حلقه لغايه دلوقتي كل الاسئله اللي سمعتها كلها عباره عن التهابات في عنق الرحم معانا اتصال اخر نستقبله ونكمل كلام معانا اتصال من ام اسراء سلام عليكم يا ام اسراء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، لو سمحت يا دكتور أنا والدة بقالي يعتبر ست شهور و- وكنت المفروض ركبت شريط في أول يعني بعد الأربعين على طول وقع مني في- في الأسبوع يعني فالدكتورة بعديها رجحت لي إن أنا آخد برشام يعني والبرشام ده طبعا هو اسمه جنيرة يعني فأنا خدته وزني وزني يعني زاد جدا وضغطي بيعلى على طول
وضغطك بيعلى يا ام اسراء اه بتقول على طول يعني على طول وزني زاد جدا يعني ف... وعامل لي ارهاق في جسمي تمام فحضرتك انت فعايزه وسيله تكون مر- مريحه ليا عشان انا عندي ثلاث اولاد و... وما بع- ما بقدرش اعمل اي حاجه يعني بسبب ال- الهمدان اللي في جسمي انا ليا بس جسمي.
استفسار عندك يا ام اسراء انت ركبتي اللوب مره واحده بس لا انا ركبته قبل كده يعني من- ركبتيه قبل من- كده وما كانش عندك مشاكل منه لا لا بفضل الله خالص ها اه الحمد اخر مره بس هي اللي حصل مشكله اللي حكايه انه وقع من لله.
اسبوع ده.
اه اه وقع في نفس الاسبوع بتاع الاربعين حاضر يا ام اسراء حاضر شكرا
هنرجع تاني بقى نكمل الإجابة فكان معانا الاتصال بتاع أم يوسف بيتكلم على طفلين وأنا وصفت دلوقتي إيه أهمية إن أنا أت- أعمل care أو أعمل رعاية لل loop لل- للفتل بتاع ال IUD ان انا بعمل frequent visits زيارات آه، بمواعيد منتظمه ان شاء الله حتى لو هي annually يعني كل سنه بروح للدك- للطبيب بحيث ان انا ما اسيبش ان في مشكله عندي تتطور فكان الاتصال بعد كده او كان السؤال بعد كده بتاع ام يوسف بتقول قالوا لها ان ال RH لا, لا الطفل الثالث بيحصل فيه مشكله الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه يا ام يوسف يعني الكلام ده اعتبري نفسك ان انت ما سمعتهوش اللي بيقول لك كده ده حد بيخوفك آه، نيته مش حسنه انما الموضوع ده ملوش اي اساس من الصحه وبالنسبه لي عشان انت دايما اي ست في الدنيا بتاخد ابره ال RH وعايزه تطمن اول باول ان ما عندهاش مشكله بتعمل تحليل يا جماعه اسمه indirect Coombs التحليل اسمه indirect Coombs او تحليل ال Coombs غير المباشر Coombs غير المباشر هذا التحليل ليه قيمه انه بيقدر يقول لك ان جسمك ما حصلش فيه اي حساسيات لل RH وان انت تقدري تخلفي وما عندكيش مشكله من قبل ما تحملي تبقى انت مطمنه معانا اتصال اخر معانا اتصال اخر ام سيف السلام عليكم يا ام سيف عليكم السلام ازيك يا دكتور ازاي حضرتك فندم الحمد لله والله بخير بقول لحضرتك يا دكتور انا معايا ثلاث اولاد وجيت حملت الطفل ال- الاخير ده اللي هو الت- الرابع ف جه في الشهر الثامن و- وتوفى مني يعني ج- آه، حصل لي تقريبا الدكتوره قالت لي آه، شبه ما آه، ثق- آه، تسمم حمل حصل لك تسمم حمل يا ام سيف يعني انت كان ضغطك عالي يا ام سيف اه طول الحمل ضغطي كان عالي طول الحمل ضغطك عالي اه بس انا في اول الحمل خالص كان ضغطي طبيعي جدا لغايه الشهر اول الشهر السادس بدات د- ضغطي يبقى 100 و- 130 90 تمام اه فالدكتوره قالت لي ما ينفعش ان انا اديكي اي حاجه ممكن تهبطك مني مره واحده فانت ممكن تمشي على ال- الكركديه او ال- او الحاجات اللي هي بتنزل الضغط فضلت ماشيه عليها ف- فطبعا الجو كان حر جدا ضغطي بقى يعلى كتير فانا ما كنتش بعرف لا جسمي عبى ميه ام سيف وبطني وزنك عضت.
زاد طبعا كتير قوي يا ام سيف صح نعم وزنك زاد اه وزني زاد جدا جدا بطريقه يعني يمكن زدت مش عارفه تقريبا 40 كيلو 40 كيلو الحمل ده.
تاني ما كنتش بقدر امشي خالص يعني آه، خ- كنت قاعده وبعدين آه، آه، ضغطي يا دكتور كان عالي جدا لما لدرجه ان لما حصل لي تسمم الحمل الدكتوره قالت لي يعني انت كده يعني آه، آه، اعملي لي سونار الابعاد الثلاثي رحت عملت البعد الثلاثي لقيت البيبي متوفي في الشهر الثامن في اخر الشهر الثامن يعني في اخر اسبوع في الشهر الثامن آه، فانا عايزه اعرف بس من حضرتك سؤالين دلوقتي انا لو حبيت اخد التجربه تاني ايه ال- ايه إيه الاجراءات اللي انا ممكن اخدها قبل ما ما ادخل التجربه وايه اللي ممكن اقي نفسي منه بعد بعد ما يحصل الحمل اول اختب... اول حاجه تعمليها يا ام سيف ما تروحيش للطبيبه دي تاني دي أول اغيرها حاجة. ما تروحيش للدكتوره دي تاني دي أيوة.
اول حاجه تعمليها مم.
معايا السؤال التاني يا ام سيف
مم.
السؤال التاني اه بتاعك السؤال التاني اقول لحضرتك برضو انا عايزه آه، دلوقتي عندي ب- ب- بينزل مني افرازات كده شفافه جدا آه، بيبقى ليها ريحه احيانا آه، بحس كده دايما ان هي ايه الدوره دلوقتي وبعدين الدوره برضو دكتور احيانا تجيلي منتظمه واحيانا تجيلي مت آه، يعني تتاخر عن ميعادها اسبوع 10 ايام بالكتير يعني فانا عايزه اعرف ازاي اظبط الدوره وطبعا انا دلوقتي بعمل ريجيم عامله دايت وبخس بن- نزلت وزني 10 كيلو دلوقتي ودلوقتي انا وزني كان 110 دلوقتي ايه الوزن اللي انا ممكن نزلت 10 كيلو ايه الوزن اللي انا ممكن انزل له لغايه ما بقى الوزن الطبيعي او المثالي ان انا ادخل فيه مرحله الحمل وزنك قد ايه دلوقتي يا ام سيف انت وزنك دلوقتي انا كام كنت 110 نزلت ل 100 100 اه وطولك قد ايه يا ام سيف تعرفي انا 180 180 180 امم Okay حاضر هجاوبك حالا يا ام سيف حاضر ماشي متشكره قوي يا دكتور تحت جزاك الله امرك يا خير.
ام سيف ربنا متشكرة أوي.
يجازيك خير تحت امرك آه كنت وصلت لغايه ام يوسف وكنا اتفقنا على ان ام يوسف لو عايزه تطمن بتعمل تحليل اسمه indirect Coombs او ال Coombs غير المباشر وبتطمن من خلال التحليل ده ان هي ما عندهاش مشكله باذن الله الكريم وتقدر ان شاء الله باذن الله انها تحمل آه اما بالنسبه لي ال- بتقول ال- اللوب اما شالته المشاكل اللي حصلت كلها حصلت لان انا دلوقتي يا ام يوسف في رايي ان انت لازم تكشفي وتطمني على عنق الرحم الداخلي وتعملي سونار تطمني ان ما فيهوش التهابات لان غالبا القصه اللي انت وصفتيها يا أم يوسف ان انت برضو انت كمان عندك حاجه اسمها endocervicitis يعني عندك شويه التهابات في العنق الداخلي ومش هتحتاجي اكتر من ان انت حد بس يديكي antibiotics ويبص على عنق الرحم الخارجي والداخلي ويطمن ان هم مش محتاجين اي cautery او كي او تنظيف وبعد كده هتلاقي نفسك حملتي مباشره بمجرد ما تتخلصي من الالتهابات دي. كان معايا اتصال اخر من ام صباح وكانت بتقول انها والده قيصريه من حوالي 10 شهور وبتقول بعد القيصريه هي عانت من نزيف. طبعا كون ان بعد القيصريه حصل نزيف يا ام صباح ده معناه ان في حاجه مش مظبوطه ليها علاقه بنشاط الدوره الدمويه. يعني ايه؟ يعني يا اما انا الهيموجلوبين بتاعي كان واطي يعني انا عندي شويه انيميا كانت عايزه تتصلح يا اما انا عندي حاجه اسمها زمن وتركيز البروثرومبين ده واحد من عناصر التجلط في الدوره الدمويه زمن وتركيز البروثرومبين بتاعي كان مش مظبوط يبقى انا يا عندي انيميا يا عندي نقص في الصفائح يا عندي نقص في زمن وتركيز البروثرومبين وده معناه ان المفروض في الفتره دي كنت عملت تحليل اسمه صوره دم كامله بيبين نسبه الانيميا وبيبين الصفائح الدمويه واعمل تحليل اسمه زمن وتركيز بروثرومبين عشان اعرف من خلاله اذا كان عندي اي خلل في نسبه البروثرومبين ولا لا فاقدر اصلحها اما بالنسبه لحته زياده الوزن اللي حصلت بتقولي مع استخدام وسيله منع الحمل اللي هي الحبوب بتاع الرضاعه المفروض يا ام صباح ان حبوب منع الحمل بتاعه الرضاعه ما بترفعش آه، الوزن جامد والمفروض ان نسبه زياده الوزن معاها قليله ولكن طالما ان القصه دي حصلت لك وبتقولي ان القصه دي ابتدت تتكرر معاكي وان الدوره اترفعت على اساسها لمده 15 يوم آه، انا في وجهه نظري انت ممكن تغيري الوسيله بتاعه الحبوب وتحاولي ان انت تستخدمي ايودي لوب بس الفكرة كلها دايما يا جماعة اللوب وسيلة لمنع الحمل هايلة وكويسة جدا ولكن يشترط بيها الرعاية التامة بعد تركيبها يعني مش انا ركبت ال IUD يبقى معناه ركبت اللوب معناه ان انا اهمل تماما وما ابتديش اراعي ان انا يبقى عندي مطهر وعندي اي كريمات للالتهابات او ان انا بكشف اول باول ابقى مطمنه ان انا ما عنديش اي مشكله انا ممكن اركب اللوب وطالما ركبته بطريقه صح وعملت له سونار بعد التركيب وبتابعه كل 6 اشهر في اول سنه وبعد كده كل سنه لغايه الفتره اللي اللولب ده محطوط فيها طالما انا بعمل ال criteria والمواصفات المناسبه عمري ما هشتكي من مشكله تقدري دلوقتي يا ام صباح تنزلي الدوره الشهريه خلال الفتره دي بان انت تاخدي حاجه اسمها Cidolut Nor حبايه صبح وبالليل لمده سبعة ايام هتنزل عند حضرتك الدوره الشهريه كان معايا اتصال اخر بعديها كانت ام صباح ادتني اختها وقالت لي ان هي بتعاني من التهابات مزمنه والالتهابات المزمنه دي بتقول انها خدت لها علاجات كتير جدا وما بتروحش برجع واقول يا جماعه الالتهاب المزمن في امراض النساء والتوليد ليه شق مهم جدا ان لابد من اجراء فحص لعنق الرحم نفس السؤال اتكرر لغايه دلوقتي ثلاث مرات وده بياكد على نقطه مهمه ان احنا ما نبصش عن ان الالتهابات انها من منطقه المهبل فقط لا غير احيانا بيصبح الالتهابات دي سببها الرئيسي الالتهاب في عنق الرحم اللي بقاله فتره طويله ومحدش بيعالجه اذا لابد من فحص على حاجه اسمها عنق الرحم يبقى انا لازم لاختك يا صباح انها تروح وتعمل حاجه اسمها speculum examination فحص لعنق الرحم ويتشاف عنق الرحم الداخلي اذا كان فيه التهابات او حاجه اسمها ال ectocervix اذا كان فيها ectopy او erosion يعني فيها اي تقرحات او التهابات هذا الكلام لازم يبقى adequately treated يعني ياخد علاج كافي لان من غير علاج كافي ما بيحصلش حمل من هذه الالتهابات لان بيحصل حاجه اسمها وفاه للحيوانات المنويه في منطقه عنق الرحم يعني ال sperms الحيوانات المنويه بتاعه الزوج اثناء مرورها لمنطقه عنق الرحم اللي فيه التهابات بتموت الحيوان المنوي في منطقه عنق الرحم ومن هنا ما تلاقيش حمل بيحصل بسبب آه سبب هايف جدا يعني سبب ممكن يتعالج بسهوله قصه الدوره مش منتظمه ليها اسباب كتير لو انا زدت في الوزن شويه ممكن دورتي ما تبقاش منتظمه معظم السيدات ما بتاخدش بالها من النقطه دي وما تحطش النقطه دي في دماغها لو انا وزني زاد حتى ولو عدد قليل من الكيلوهات في بعض الاشخاص مجرد ان وزنها يزيد 5 كيلو جرام يحصل عندها خلل تام في الدوره الشهريه اذا لازم ناخد بالنا من نقطه مهمه قوي حته لو انا لقيت ان وزني زاد يبقى لازم ابتدي اعمل دايت وابتدي انزل جسمي على اساس ان نزول الوزن هيساعدني على انتظام الدورة الشهرية نزول الوزن بيساعد على تحسين جودة البويضات بيساعد على زيادة فرصة السيدات في الحمل بيحسن الحالة النفسية عند السيدات إذا زيادة الوزن دي حاجة مش مستحبة بالنسبة لنا خالص بالعكس إحنا بنقول بننزل في الوزن إيه الأسباب الأخرى بتاعة دورة مش منتظمة لو في آه أنا بيبقى عندي حاجة اسمها فحوصات هرمونات لازم تتعمل في ثالث يوم الدورة فحوصات هرمونات لازم تتعمل في اليوم ال 21 من الدورة على أساس لو انا عندي خلل في اي حاجه فيهم ابتدي اظبطها الاول معانا اتصال نستقبله بعدين نكمل اجابه الاسئله اللي معانا معاه اتصال اخر امه الله السلام عليكم عليكم السلام يا امه الله آه، لو
اتفضلي
لو سمحت يا دكتور ايوه انا متجوزه بقالي سنه ونص وعملنا تحليل الشأن المنوي طلع مرة مليون ومرة 56 مليون ومرة 33 مليون اللي هو بقاله ثلاث أيام
تمام
والحركة 60 والحيوان المشوه آه، 40
تمام
وأنا بقى عملت الهرمونات
ايوه
ال FS ال FSH 10 و22 ال FSH طالع 22
10 و22 10 تمام اه
وايه تاني عملتي فحوصات تانية يا امه الله وال TSH اه ها؟
اه TSH معاكي يا امه الله اتفضلي 3 و4 و43 تمام
ال LH تمام 82
تمام
E S E 2
اه الاي 2
120 و60 ها
حاضر يا امه الله اللي هو هرمون اللبن ايوه
63 و11 و11 63 و11 من 100 طيب خدتي اي علاجات يا امه الله اه ها خدتي اي علاجات ادويه قبل باخد كده Clomid ايوه ايوه خدت- خدت علاج هات اللي هو علاج ال- بيبدأ بحرف ال P كده خدت ال Clomid وخدت ال Parlodel اه تمام
اه وخ- والدكتورة ادتني الحقنتين اللي هم التفجير بتوع تفجير البويضات عملتي اشعه بالصبغه ولا لا يا امه الله لا ما عملتش اشعة ها حاضر يا امه الله آه؟
حاجة بس يا تانية؟
دكتور ايوه قولي يا امه الله اتفضلي الرحم مقلوب الراحم قالت لك انه مقلوب
وانا كنت رحت للدكتور بقى قبلها
ايوه قال لي انت عندك التهابات وعايزه مسح عنق وما كانش جاب لي سيره ان الرحم مقلوب
حاضر يا امه الله حاضر
ماشي حاضر هنكمل بقى إجابة الأسئلة كنا وصلنا لحد آه، الاتصال اللي جانا بتاع آه، أخت مدام أم صباح وكنا بنتكلم على آه، إن هي كانت خدت حبوب منع الحمل بعد كده عشان تنظم الدورة الشهرية حبوب منع الحمل هي وسيلة من وسائل تنظيم الدورة الشهرية بنستخدم حبوب منع الحمل عشان ننظم بيها الدورة الشهرية في حالة ان انا عندي نوع معين من انواع كسل التبويض وده بعض السيدات بتستغرب منه ازاي انا بقى عندي كسل في التبويض وازاي هذا برغم ان انا عندي كسل في التبويض ازاي هاخد حبوب منع حمل لا الكلام ده مذكور ومكتوب في مواضيع بتاعت حاجه اسمها كسل المبيض نتيجه لوجود تكاسل مبيضي يعني لو انا وزني زاد وابتدى يبقى عندي شويه دهون على المبيض يعني عندي حاجه اسمها polycystic ovarian disease اللي هو كسل في وظائف التبويض نتيجه لحدوث تكاسل مبيضي ويبتدي يبقى عندي خلل خلل في الهرمونات بتاعه المبيض يعني عمليه التبويض ما بتتمش كفايه احيانا بنحتاج جنب ال diet ان احنا ندي نوع من انواع حبوب منع الحمل بنحاول نوطي بيها حاجه اسمها ال LH peak نحاول نوطي بيها مستوى هرمون LH قبل ما نفكر ندي تنشيط للتبويض اذا هذه الوسيله ممكن تصلح لو كان فكر الطبيب بيفكر بان آه، آه، تاخير الانجاب ده او ان عدم نظام الدوره الشهريه هو متجه ناحيه التكاسل المبيضي وده بيقودنا للنقطه الاولانيه اللي هي قصه ان انا ممكن ابقى overweight وزني زايد وده معناه لازم اعمل diet ولكن ما آه، بالنسبه لاخت ام صباح فحص عنق الرحم عمل تحاليل هرمونات شاملة في اليوم الثالث وفي اليوم ال 21 من الدورة ودي تحاليل لازم تتعمل علشان اكوردنج لهذه الفحوصات نبتدي نحط برنامج نقول الدورة دي هتتنظم ازاي لضبط الهرمونات جنب نزول الوزن كان معايا اتصال اخر من امة الله وبتقول ان بقى لها 10 سنوات زواج وبتقول كان عندها طفلين محمد وآية وكان مركبة لولا بقاله خمس سنين وكان عندها افرازات على طول متكررة معانا اتصال اخر معانا اتصال اخر السلام عليكم عليكم السلام
مدام هند اتفضلي ايوه يا دكتور لو سمحت انا بقالي سنه ونص متجوزه ايوه بس جوزي قعد معايا ثلاث شهور ايوه بعد كده سافر قعد تسع شهور بعد كده جه تمام آه، كان عملت تحليل في اول ثلاث شهور آه، الدكتور قال لي ده في حمل وكده بعد كده رحت للدكتور تاني قال لي انا مش شايف يعني حاجه بعد كده بعد شهرين راح آه، لقيت آه، دم نزل وكده قال لي ده انت ايه سقطتي بس قال لي يعتبر ايه دوره عشان انا ما كنتش شايف حاجه تمام بس ودلوقتي يعني يعني جه جوزي بقاله سبع شهور ومفيش يعني حمل حصل وكده مدام هند زوجك رجع بقاله ثلاث اشهر سبع شهور سبع شهور اه وما حصلش حمل تاني لا لا
بس ما عملتوش اي فحوصات خالص يا مدام هند عملت تحاليل تحاليل كويسه جدا آه، بتاعتي انا وهو ومفيش اي حاجه بس انا كان عندي التهابات الالتهابات آه، الدكتور بس اداني دواء بعد كده راحت الشهر التاني راحت جايالي رجعت لك تاني يعني رجعت لي تاني بعد قعدت شهرين تجيلي بعد كده دلوقتي اخر مره الشهر اللي فات جاتلي بعد كده اداني دواء جل وبرشام ثلاث مرات في اليوم آه، مشي بقى ما جابش تاني خلاص بس رحت له الاسبوع اللي فات قال لي آه، عمل لي تحليل آه، يعني آه، تحليل اللي هي الحيوانات دي ايوه بس تحليل عملت- اختبار ما بعد الجماع اه عملهولي قال لي تحليل كويس جدا بس الحيوانات ميتة تحليل جوزك كويس ولكن لقى الحيوانات المنويه ميته كلها في منطقه عنق الرحم اه اه
تمام وخدتي علاج للموضوع ده ولا لسه لا لا هو مش بيديني اي حاجه طيب حاضر هجاوبك حاضر يعني حاضر ماشي يا دكتور.
تحت امرك يعني ان شاء الله باذن الله في ايدك باذن الله آه، كنا وقفنا عند الاتصال بتاع أمة الله وأمة الله كانت بتتكلم على إن عندها طفلين محمد وآية ست سنوات وخمس سنوات وكانت مركبة لوب بقاله خمس سنين ولكن لاحظت إن بيجي لها إفرازات على طول بتيجي متكررة أول حاجة أمة الله اللاولب اللي أنت مركباه ده بقاله خمس سنين ده لازم يتفحص لأن معظم اللوب يعني فترة خمس سنين ده تقريبا الطبف يعني أقصى حاجة إلا لو كنت مركبة أنواع معروف إنها بتقعد أكتر من كده ولكن خمس سنوات ده معناه إن ممكن اللولب ده أفضل إنه يتغير هنيجي لنقطة تانية مهمة قوي حكاية الإفرازات اللي موجودة على طول وبتنزل متعرقة بدم اللي هي كانت قلقاكي هو انت ما تقلقيش من القصة دي بس القصة اللي دي ان انت بتوصفيها بتقول ان انت عندك حاجة اسمها قرحة خارجية في عنق الرحم يعني الموضوع ده موضوع بسيط يتعالج بزيارة واحدة للطبيب ما ياخدش 10 دقائق في العيادة انما موضوع بسيط جدا انت عندك حاجة اسمها التهابات في العنق الخارجي واللي انت بتوصفيه ده حاجة اسمها آه، قرحة في عنق الرحم ودي مش هتحتاج اكتر ان انت تاخدي علاج وتروحي للطبيب يشيل اللوب يستخدم لك علاج للالتهابات وممكن لو كنت محتاجة حاجة اسمها cautery اللي هي الكي بتاع عنق الرحم سواء بال cryo بالتبريد او بال electrocautery او عن طريق ال electricity او لو كان بال chemical cautery اللي هي ثلاث انواع بتوع الكي لعنق الرحم يعملها لك وتستخدمي حبوب لمدة شهر ولو عايزه ترجعي تركبي اللوب بعد شهر تاني تركبيه بس يا ريت الخطوات اللي قلتها لك اللي تتعمل لولب يتشال علاج للالتهابات علاج طبي كي لعنق الرحم في نفس الجلسة اخد حبوب منع حمل لمدة شهر عشان عنق الرحم يخف ويلتئم تماما وممكن ارجع اركب اللوب تاني بعديها بس مش هينفع العلاج الا لما اللوب ده لازم يطلع عشان خاطر زي ما انا وصفت من شويه علميا البكتيريا بتاعه الالتهابات ما بتعيش الا على منطقه عنق الرحم معانا اتصال اخر معانا اتصال اخر ام معاذ ايوه ازيك يا دكتور اهلا بيك يا ام معاذ آه، لو سمحت يا دكتور كنت عايزه اسال حضرتك في وسيله انا كنت مركبه لولب وسبب لي مشاكل كتير يعني كانت الدوره بتقعد عني اكتر من 15 يوم تمام وكانت بتسبب لي وجع في ظهري ووجع في رجليا فشلته تمام.
حملت تاني مره وولدت فمش عارفه اخد وسيله الحبوب م- ما بعرفش انتظم عليها فقالوا لي ان الحقنه اللي هي بتاعت كل شهر دي كويسه فخايفه يا دكتور اخدها لاني حماتي خدت الحقنه اللي هي بتتاخد كل شهور وسببت لها عملت لها ورم على الرحم وشالت الرحم تمام فانا مش عارفه اخد اي وسيله ف يعني برجاء يعني حضرتك تقول لي اي وسيله تبقى كويسه ليه بامر الله حاضر يا ام معاذ ماشي متشكره حاضر.
جدا يا دكتور تحت امرك فندم بسم الله الرحمن الرحيم كنا وقفنا عند الاتصال بتاع أمة الله وجاوبناه وقلنا لها انها الخطوات اللي هتعملها ايه عشان تتعالج كويس جالنا بعد كده اتصال اخر من مدام ام اسراء وكانت بتتكلم انها والده من ست شهور وبتقول انها ركبت ال IUD اللوب ولكن لقت اللولب انه وقع منها من حوالي اسبوع وبتقول ان وزنها زاد جامد جدا لما فكرت تاخد الجنيرة مع ان الجنيرة او السليست حبوب منع حمل كويسه جدا ولكن هي لاحظت ان وزنها زاد عليها ودي ملحوظه ولقت ان كمان ضغطها بيرتفع طبعا الضغط ارتفع لان الوزن ارتفع هناك علاقه طرديه كل ما وزني يزيد لازم ضغطي يبتدي يعلى كل ما وزني هيبتدي ينزل كل ما لازم ضغطي هيبتدي يوطى يبقى اول حاجه لازم نحطها في دماغنا بالنسبه لام اسراء عشان حكايه الضغط دي حتى لو انا بطلت الجنيره ان شاء الله لما بطل الجنيره آه، الضغط ده هيوطى ولكن برضه تحطي في اعتبارك نقطه مهمه قوي يا ام اسراء ان حتى لو بطلت الجنيره ولقيتي ضغطك اتظبط لازم تعملي ريجيم ليه؟ لان على المدى الطويل لو وزنك زاد طالما الحبوب بتاعت منع الحمل عملت كده ده معناه ان انت عرضه للكلام ده بعدين يعني كل ما سنك هيبتدي يزداد ووزنك ثابت في الزياده كل ما انت هتبقي عرضه بان ضغطك ده يبتدي يرتفع يبقى اذا عشان صحتنا بغض النظر بقى عن الوسيله من اجل ال general health ومن اجل الصحه العامه لابد ان حضرتك تبتدي تعملي diet لان ما يحدث من في الحمل او ما يحدث اثناء تناول وسائل منع الحمل هو اسمه اسمه personal tendency اسمه الاستعداد الذاتي يعني انت عندك الاستعداد ده وده معناه ان لازم وزنك ينزل عشان ضغطك يبتدي ينزل مش دلوقتي لا كمان على المدى الطويل اللي هو بعدين يبقى نقطة مهمة عايز حضرتك تحطيها في اعتبارك حتة ان انت لازم تنزلي في الوزن عشان القصة دي ما يبقاش معاكي فيها مشكلة بعد كده وبنقول ايه آه، بتكاد بتستفسر يا ترى ايه الوسيلة اللي ممكن اقدر استخدمها طبعا يا ام اسراء انا سالتك سؤال قلت لك انت ركبتي لوب قبل كده قلت لي انا ركبت لوب قبل كده وكان اللوب بالنسبه لك وسيله مريحه معانا اتصال اخر نستقبله بعدين نكمل كلامنا السلام عليكم يا ام رحمه السلام عليكم مساء. ازيك يا دكتور اهلا بيك يا ام رحمه اتفضلي آه، حضرتك انا كنت متجوزه بقالي سنتين آه، جبت بنوتة دلوقتي عمرها سنة تمام
آه، هي في الأول كان عندي أكياس تكيس على المجرى اليمين تمام آه، الدكتور اداني حبوب منع الحمل في التكيس راح حصل حمل تمام فجوزي سافر بقى بقى جوزي سافر وجه بقاله آه، شهرين قعد معايا شهرين ومسافر دلوقتي بقاله شهرين فالشهرين دول ما حصلش حمل رحت كشفت رجع تاني التكيس وقال لك الدكتوره قالت لي المواد ضعيفه طابوت ضعيف ادتني كلوميد وادتني حبوب وادتني حقن للتنشيط ما حصلش حمل في الشهرين دول
تمام هو ان شاء الله قدامه ثلاث اشهر على ما يجي تاني فهي قالت لي احنا ممكن نعمل لك اشعه بالصبغه فانا يا دكتور خايفه منها ازاي مثلا انا جبت ابن ولدت مره فهل ولادتي طبيعي ولا قيصري يا ام لا رحمه قيصر يا دكتور قيصري حاضر يا ام رحمه ولما خدت يا ام رحمه وهو كان موجود خدت منشط كان فيه تبويض كويس ولا ما كانش فيه آه، لا التبويض آه، كان ضعيف برضه يعني انت لما الوضع خدت طبيعي.
تنشيط وهو موجود كان التبويض برضه ضعيف اه بس ما زدتيش في الوزن جامد ولا حاجه يا ام رحمه لا لا ما زدتش لا بس انا برضع طبيعي فرأي حضرتك يعني هو جاي بقى بد- بد- كمان ثلاث اشهر ممكن لو فطمت هيرجع التبويض ولا رأي حضرتك اعمل اشعه ولا والتكيس هي الطفل عنده قد ايه دلوقتي يا ام رحمه الطفل البنت عندها سنه دلوقتي انت قلت سنه لي صح بالظبط سنه لخمس ايام طيب وهو okay جاي كمان ثلاث اشهر يا دكتور حاضر فالله يكرمك فافيدني يعني لان لا انا بامر الله هقول لك الخطوات اللي تعمليها باذن الله الكريم حاضر يا ام رحمه شكرا الف شكر يا دكتور ربنا يجازيك السلام خير يا عليكم.
مرحبا عليكم السلام ورحمة الله فكان الاتصال اللي كنا معانا اتصال آخر طب نستقبله ونكمل إجابتنا معانا اتصال آخر أم أحمد السلام عليكم يا فندم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضلي يا لو أم أحمد سمحت لو سمحت يا دكتور آه أنا كنت أنا عندي ابني عنده آه ثلاث سنين ونص. آه وهو دلوقتي آه أنا متجوزة بقالي خمس سنين و- وبعد ما يعني عدى مدة الرضاعة وحبيت إني أشتغل آه وكان جوزي ساعتها في سفر آه لما جه وجت آه، آه، جيت آه، كشفته لقيت عنده منه بعد كده آه، بعد كده عرفت اني آه، الو أيوة أنا معاكي يا أم أحمد أنا سامعك اتفضلي آه، انت بعد كده كشفتي خدت- لقيتي إيه؟
ف- بدات اخد منشطات بعد كده الدكتوره قالت لي لازم نعمل اشعه بالصبغه عملت الاشعه وطلعت عندي الانبوبه اليمين مقفوله والدكتوره قالت لي ده من اللولب آه، و آه، حاليا جوزي مسافر هي قالت لي على يعني آه، الاتصال بتاع ام احمد قطع بس انا على فكره ام احمد بجمع معاكي كل اللي انت قلتيه وهقول لك برضه ان شاء الله باذن الله هنتصرف ازاي بس لو امكن ان انت تكملي لي بقيه الحوار اعرف اذا كان عملت لك اي خطوه ايجابيه ولا لا كان معانا الاتصال اللي وقفنا عليه كان الاتصال بتاع ام اسراء واتكلمنا ان احنا لازم هننزل في الوزن يا ام اسراء لان احنا قلنا ان زياده الوزن اللي ظهرت مع ارتفاع الضغط هتحدث ب- بعد شهر عليكي later on وده معناه لازم ان انت تنزلي وزنك عشان تقدري ترجعي ضغطك يبقى طبيعي وبتقولي لي ايه الحاجه اللي اقدر استخدمها لا انا شايف ان انت تروحي تركبي لولب تاني لان انت قبل كده ركبتي لولب زمان وما كانش عندك مشكله اللولب الاخراني ده وقع منك لان هو اساسا كان متركب غلط فكون تركيبه غلط يعني low lying يعني راكب في اسفل منطقه عنق الرحم هو ده سبب وقوعه ما كانش محطوط في ال optimum position يعني في المكان بتاعه المناسب ومن هنا انت واجهتي المشكله اما آه، بالنسبه لك يا ام اسراء لازم اعرفك حاجه ان انت اول ما هتبتدي تعملي دايت وانت بتعملي ريجيم هيبقى عندك استعداد الخصوبه بتاعك بيرتفع وقدرتك على الإن- على الانجاب بتعلى وعشان كده انا افضل ان انت تستخدمي لولب وانا كمان شويه ممكن اشرح لحضرتك ان آه، اللوبس نفسها انواع يعني انت ممكن تركبي نوع كويس جدا وما يبقاش عندك منه مشكله ولا يقع ولا يبقى فيه اي حاجه انما انا في رايي ما ينفعش معاكي حبوب منع الحمل اطلاقا لانها هتمثل لك مشكله معانا اتصال اخر معانا اتصال اخر ابو احمد السلام عليكم السلام السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام يا ابو احمد اتفضل والله يا دكتور بارك الله فيك معايا اختي آه، حامل في الشهر ال- يعني العاشر ده في النهارده 15 يوم حامل في الشهر الكام اه ال- العاشر في 15 يوم النهارده وما وضعتش لغايه الان وكل تمام.
ما اوديها للدكتور يقول لي لسه ال- ال- الميه كويسه والطفل كويس بس ما مش عايز يفتح يعني آه، قيصر ده عادي.
اول حق ابو احمد ده الحمل رقم كام بالنسبه آه، لك الحكم رق- الحمل رقم ثلاثه والده ثلاث والدات طبيعي قبل كده آه كله طبيعي اه وقفلت التسع شهور بتاعها وبقى لها 10 ايام زياده وبقالها يمكن 15 يوم زياده 15 يوم زياده اه وب- والبيبي حركته كويسه وما فيهوش اي كويسه مشكله والميه كويسه وكل حاجه حاضر حاضر يا ابو احمد انا هنصحك بامر الله اقول لك تتصرف ازاي حاضر اتفضل يا دكتور، اتفضل تحت امرك يا أبو أحمد.
الحمد لله السلام عليكم
معانا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم أيوة السلام عليكم اتفضلي يا فندم معايا الدكتور حضرتك أيوة انا دكتور عندي والده اربع مرات وكل ما اجي اركب وسيله ما ينفعليش وسيله خالص أما بتيجي تستخدمي أي وسيلة يا محمد بتلاقي مفيش وسيلة بتنفع معاكي خالص انا ركبت اللغه قبل كده وحملت عليه ركبتي لوب قبل كده وحملتي عليه ايوه تمام وجربتي تاخدي حبوب منع حمل لا قبل جيت كده دربت بعد كده تاني جيت عشان اركبه تاني بعد ال- الولاده الثالثه قالوا لي آه، لا ده انت عندك الرحم ضيق ولازم لك عمليه فبلاش انت كنت العمليه والده قيصري وخدي أي قبل كده يا وسيلة أم تاني.
محمد نعم ولدتي قيصري اه ولدت قيصري مرتين المره الاخرانيين ولدهم قيصري تمام اه فعشان كده جيتي تركبي اللوب قالوا لك لا الموضوع هيبقى لا صعب قالوا شويه لي عايزين عايزين عمليه توسيع رحم عايزين توسيع رحم الرحم عشان عندك يحطوا ضيق اللوب جدا وما ينفعلكيش لوب تمام فقالوا لي عايزين عمليه توسيع رحم فانا بعد جيت ح- حملت الولاده الرابعه ديت ولدت وحملت آه، حملت وولدت ف عايزه اخد وسيله فما فيش قدامي الا الحقن فبقول الحقن وحشه جدا فانا مش عارفه اعمل ايه يا دكتور حاضر يا ام احمد حاضر
ماشي يا بسم الله دكتور الرحمن- هجاوب حضرتك حالا يا ام احمد حالا ماشي خلاص بسم الله الرحمن الرحيم هنيجي نكمل بقى يا جماعه اخر اتصال بتاع ام اسراء قلنا ان احنا راكب لوب كان في اتصال اخر من ام سيف ام سيف قالت ان هي كانت عندها ثلاث اولاد وفي رابع طفل قالت ان جالها حاجه اسمها تسمم حمل وان ضغطها ارتفع وانها جت آه، البيبي توفى داخل بطنها وانا في رايي يا ام سيف ان ده اهمال فظيع لان انت كنت بتقولي ضغطك 130 90 وزني زاد حوالي 40 كيلو فاللي انا عايز اقوله ان مفيش اي مواصفات لمتابعه حمل جيده معموله ومن هنا اللي انا عايز اقوله مش مسموح ان اي مريض يا جماعه في متابعه الحمل مفيش حاجه اسمها ان انا حامل فانا هاكل براحتي فانا هفضل ازيد في الوزن براحتي اطلاقا الكلام ده مش صح لان لازم نقول معلومه عايزكم تستوعبوها كويس قوي يا جماعه الام اللي بتزيد بسرعه في الوزن يتبعها عدم زياده مناسبه للجنين يعني لو انا وزني المفروض يزيد في الحمل كام كيلو المفروض بزيد حوالي 11 ونص كيلو جرام لحد 14 كيلو لو زدت عن كده كيلو او اتنين يبقى بحذر شديد ما ينفعش ان انا ا bypass ال 20 كيلو جرام لو انا عديت ال 20 كيلو جرام بيزيد معدلي ان انا يجي لي تسمم حمل اذا انا لما بروح العياده عشان اتابع عند طبيب وابتدي اعمل متابعه حمل قصه ان انا ابقى بتوزن عشان ابقى عارفه انا ال weight gain بتاعي بيرتفع ازاي يعني انا عمال ازيد في الوزن ازاي لان انا لما بعدي limits معينه بعد الحدود المعينه اللي انا بكسرها بيبتدي وزن الجنين نفسه تلاقيه ما بيزيدش تغذيه المشيمه تبتدي تضعف الضغط بتاع الام يبتدي يرتفع المشيمه ما تعرفش توصل دم للبيبي البيبي يتوفى زي ما حصل لام سيف اذا الاخطاء الثانيه ما فيش حاجه اسمها ضغط 130 90 لازم ام سيف كانت تتعرض انها لازم تتبعت تعمل دوبلر ولازم تاخد حاجه تبتدي توطي ضغطها لان هيحصل لها ارتفاع مفاجئ في الضغط آه، مدام ام سيف جالها تسمم حمل وده اهمال شديد جدا لان انا شايف لو المريض بيتابع كويس لازم بيتعمل له تحاليل اسمها serum uric acid لازم بتشاف مستوى الالبومين في الدوره الدمويه قد ايه لازم ضغطه دوا يبتدي ياخد العلاج ويبتدي يتابع ضغطه بينزل ازاي بالتدريج احيانا بعض المرضى نتيجه للضغط المرتفع بتحتاج انها تبقى clexanized لازم تاخد حاجه زي ال Clexane آه، قصه لازم اتابع حاجه اسمها ازاي الدم بيوصل للبيبي عشان اقدر اتابع الجنين معايا اتصال اخر آه، مدام عيشه اتفضلي يا فندم السلام عليكم عليكم السلام يا فندم ازي اتفضلي حضرتك يا دكتور عامل ايه؟
الحمد لله يا فندم اولا يا دكتور انا بنت مش مدام
ايوه آه، دلوقتي حضرتك يا دكتور انا عندي الدوره ما بتجيش بانتظام الدوره ما بتجيش بانتظام اه وفي شهر 8 يا دكتور جت بسيطه كده وراحت ايوه رجعت بعد كده جت مش بانتظام برضه يعني ممكن تيجي يوم 26 ترجع فين تاني الشهر اللي بعده فتره طويله عمال ما تيجي وحاليا دلوقتي يا دكتور هي بتنقط تاني ما جاتش خالص
تمام انت عندك كام سنه يا عيشه عندي 23 23 سنه امم حاضر بس ما تعرفيش وزنك قد ايه يا عيشه لا انا وزني حاليا 58 58 كيلو جرام اه بس الدكتور بتنزل عليا افرازات جامده
حاضر بتبقى الدكتور زي ال period كده بتنقط حاضر اوكي حاضر يا عيشه في اي مشاكل تانية يا عيشه لا بس عندي الم في ظهري الم في ظهرك اه حاضر يا عيشه ماشي دكتور شكرا تحت لحضرتك امرك يا عيشه اتفضلي فبالنسبه لاخر اتصال كنا اخر اجابه كنا وصلنا ليها كان كلام بتاع ام سيف وكنا اتكلمنا يا ام سيف لا في متابعه الحمل لازم متابعه دقيقه للضغط الضغط اول ما يبتدي يعلى الضغط مش هيعلى ل 130 90 فجاه لازم هيعلى بالتدريج عشان كده بنقول يا جماعة 130 90 دي مش بتحصل فجأة لازم اشوف انا ضغطي في الحمل بادي ازاي اذا وزني ابتدى يزيد لازم الطبيب يبتدي يمشيني على بروتوكول دايت خلال الحمل في ناس تقول لي يعني ممكن ابقى اثناء الحمل هاخد برنامج للرجيم اثناء الحمل اه ممكن ليه على اساس ان انا مش هسمح ان انا اكلي يبقى كله نشويات مش هيبقى كل التغذيه عباره عن رز ومكرونه وعيش كتير ينتج عن كده ان جسمي عمال يزيد ده اكل غير صحي تماما وملوش اي علاقه اطلاقا بالتغذيه بتاعه البيبي بالعكس انا البيبي عندي هيتعدم العافيه وزني مش هيزيد هيبقى حجمه صغير جدا الميه هتقل حوالين البيبي المشيمه نفسها بيحصل لها تكلسات وتعجز بدري جدا وبالنتيجه كده يحصل ارتفاع في ضغط الدم وتسمم حمل زي ما حصل لعائشه زي ما حصل لام سيف فليه رجاء لا ده كلام غير مناسب تماما وتقدري تحملي عادي جدا انت دلوقتي شاطره جدا قلت لي جمله في منتهى الجمال انا ابتديت اعمل دايت خسست نفسي لغايه دلوقتي 10 كيلو وزنك دلوقتي 100 كيلو طولك 180 لا انت محتاجه تخسي كمان كمان فوق الوزن ده هنقول 15 كيلو جرام 15 كيلو قبل ما احمل هيحسنوا صحتك تقدري اثناء فتره الحمل ان انت تاخدي بعض الادويه المناسبه يا ريت لو امكن في الحمل كله من اوله تمشي على Aspocid الاطفال ويا ريت طول الحمل تبقي بتحافظي على ان وزنك ما يزيدش وتبقي عارفه ميزانك من اول الحمل كام ما يبقاش التغذيه بتاعتك متجهه ناحيه حاجات غلط تزود وزنك بسرعه لو لقيتي وزنك زاد تقدري تنزلي تتمشي وتمشي بالراحه ما فيش حاجه اسمها ان انا حامل فلازم هقعد في السرير معانا اتصال اخر معانا اتصال اخر ام هاجر السلام عليكم عليكم السلام يا ام هاجر أه بقول لحضرتك انا عايز اسالك سؤالين اول سؤال أه انا بتعالج من الغده الدرقيه بقالي أيوة.
سنه وثلاث شهور اهو أه باخد برشام كربي مازول ممكن ينفع ان انا احمل وانا باخد البرشام ده
حاضر وتاني سؤال بعد اذنك انا دلوقتي مركبه اللوب وفي نفس الوقت باخد برشام ياسمين على اساس ان انا ان شاء الله رايحه عمره مش عايزه يعني الدوره تيجي وقتها ينفع ان انا اخد وسيلتين كده مع بعض ما يحصلش ضرر حاضر اجاوبك حالا يا ام هاجر ماشي جزاك الله كل خير ربنا يجازيك خير يا ام هاجر معايا اتصال اخر مدام سحر الو السلام عليكم عليكم السلام يا مدام سحر ايوه يا دكتور انا انا من ساعة- مدام سحر متجوزه بقالي سنتين ايوه وعملت تحاليل FSH 3 4 و5 من 10
ايوه وال LH 3 1 من 10
ايوه وتحليل جوزي 41 و80 من 100
تمام
و... وعملت منظار بقالي شهرين من شهر ثلاثة وطلع في المنظار حاجه يا مدام سحر عملت الإشعة بالصبغة الأول طلعت كويس تمام
وبعد كده عملت المنظار بقالي من شهر ثلاثة طلع فيه أكياس مية والأنابيب كانت لسه بدأت تتقفل تمام بس الدكتور قال لي لو ما حصلش حمل بعد ثلاث شهور هتروحي تعملي منظار رحمي
بعد ثلاث شهور لو ما حصلش حمل تعملي منظار رحمي يعني ما عملتيش المنظار الرحمي مع البطن ع- قال لك بعد ثلاث شهور روحي اعمليه بس هو قال لي ما هو قال لي بيت ال- الولد مقلوب هتعمليه زي كشف نسي فانا مش عارفه المنظار الب- الرحمي ده هيتعمل ببنج ولا هو عمله لي مع الرحم مع البطني حاضر
بس مش عارفه حاضر هجاوبك حالا حاضر آه، بصوا يا جماعه احنا عندنا طبعا كميه اسئله كبيره جدا انا هحاول آه، اسرد اكبر عدد من الاسئله بس لو في مجموعه انا ما جاوبتهاش لا انا هجاوبها برضو في الحلقه اللي بعد كده ان شاء الله باذن الله الكريم يعني انا كاتبهم كلهم معايا ولكن احنا بس عشان نبقى بنجاوب وبندي كل حاجه حقها فانا قدر الاستطاعه بحاول ادقق في الاجابه على اساس ان ان انت تقدر تستفيد من الاجابه اللي انا بقولها احنا كنا اخر اتصال وصلنا ليه ام سيف واتفقنا ان هي هتبتدي تنزل في الوزن واتفقت ان الخطوات دي هتكمل عليها ال 10 كيلو اللي خسيتهم تكمل عليهم 10 15 كيلو جرام كمان وكانت آه، ام سيف قلت لها ان لازم في المتابعه بتاعت الحمل اللي جاي تتابع من اول الحمل ضغطها تمشي على Aspocid من اول الحمل تحط حقن اسمها Clexane في الحساب Clexane تحطه في الحساب في الحساب يعني ايه؟ يعني لو انا تحاليلي طلعت ان انا افضل امشي على Clexane يفضل ان انا امشي على Clexane من اول الحمل لان ده هيمنع لي ان ضغطي يرتفع هيحسن لي الدوره الدمويه في المشيمه مش هيبقى عندي عجز مشيمي ومش هيضطر يجرى لي القصه اللي جرت دي تاني قالت لي كمان نقطه تانية ام سيف قالت لي انا عندي افرازات شفافه والدوره ساعات بتبقى غير منتظمه الدوره الغير منتظمه اللي انت قلتي عليها يا ام سيف مش محتاجة تعملي أي حاجة عشان تنظميها أكتر من الرجيم اللي أنت بدأتي تعمليه تأكدي مليون في المية وأنت ماشية على الدايت يعني برنامج الرجيم اللي أنت ماشية عليه طول ما أنت مكملة عليه بأمر الله سبحانه وتعالى الدورة دي هتنتظم من غير ما تاخدي ولا حبة يعني طالما انت مكمله دايت لا هتنتظم الدوره ما تقلقيش من القصه دي خالص اما الافرازات الشفافه اللي انت قلتي لي عليها حضرتك تقدري تاخدي لها حاجه اسمها Fladazole دي علبه فيها اربع اقراص بتاخدي اثنين الصبح واثنين بالليل وبتستخدمي تشطيب بسيط زي ال Cyteal او الجولد ولبوس Amrizole ان واحده كل يوم بالليل قبل النوم لمده خمس ايام هتشيلي الافرازات الشفافه دي خالص كان معايا اتصال اخر من امه الله وامه الله قالت لي ان بقى لها سنه ونص متجوزه وقالت لي التحاليل بتاعه الزوج آه، في الاول كانت التحاليل قالت مليون وبعدين 56 وبعدين 33 مليون وبعد كده امه الله قالت لي تحاليل الهرمونات بتاعتها ال FSH كان 10 وقالت لي TSH 3 وقالت لي LH 8 وقالت لي ال E2 كويس والبرولاكتين بتاعها كان عالي شويه خدت هي علاج لهرمون اللبن ولكن علاج هرمون اللبن خدت ال Parlodel وال Clomid وعملت الاشعه بالصبغه آه، هي كانت قلقانه تعمل الاشعه بالصبغه وقالوا لها رحم مقلوب بصوا يا جماعه كلمة رحم مقلوب الكلمة دي أتمنى أن أنتم ما تحطهاش في دماغكم تاني لا يوجد ضرر أو أهمية لكلمة ال RVF uterus هي مش معناها رحم مقلوب أنه, إنه حاجة غلط إطلاقا 25% من السيدات عندها RVF uterus و75% عندها AVF uterus ولا ده بيأخر الحمل ولا ده بيأخر الحمل يعني النقطة دي م- م- مش عايزك اما تسمعي من أي طبيب لو الطبيب قالها قولوا له يعني ليها أهمية قال لك لا ملهاش وهي علميا ملهاش أهمية يعني هذه النقطة يا جماعة عايزين نتجاهلها تماما في الطب دلوقتي ما بقاش في حاجة في الطب اسمها RVF uterus لها أهمية أو لها اعتبار وان لا تفرق في الحمل ولا ليها اي اهميه فهي جمله اعتراضيه تقال لبعض السيدات انا في رايي انها بتشتت ذهنك على الفاضي فبتعتقد ان انت عندك حاجه فالجمله دي انا في رايي انها ما تتقالش خالص وملهاش اي معنى آه، عملت قالت قبل كده برضو مدام أمة الله قالت إن كان عندها التهابات في عنق الرحم وقالت إن عملت لها الكعيب آه، اللي أنا عايز أقوله أمة الله آه، أنا انبسطت من الدكتور الأولاني اللي أنت رحتي له قال لك عندك شوية التهابات وعمل لك الكعب بتاع عنق الرحم وانبسطت لانه طلب منك ان انت تعملي هيستوجرام يعني تعملي اشعه بالصبغه او تعملي اشعه العنبيه. كلمه ان انت خايفه يا امه الله من الاشعه بالصبغه تقدري تعمليها ببنك، تقدري آه، تروحي لحد كويس يعملها لك. الموضوع ولا هو مؤلم ولا هي متعبه بس شيء في منتهى الاهميه للتشخيص. فارجوكي لازم تروحي تعملي الخطوه بتاعت ال hysterogram، لازم تعملي اختبار بعد الجماع، دول نقطتين مهمين جدا بالنسبه لوضعك دلوقتي يا امه الله. آه، الحمد لله رب العالمين هو النهارده سيري الاسئله كان في منتهى الجمال بصراحه انا عندي صيد ان انا اقدر اقعد اجاوب في الكلام الحلو اللي جاني دوا بحيث ان انا اقدر انظمه لكن انا متاسف ان وقت الحلقه بتاعنا آه، انتهى بس ان شاء الله بامر الله سبحانه وتعالى بدون مقاطعه في ان شاء الله باذن الله احاول ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله الكريم ان انا اجاوب بقيه الاسئله دي ان شاء الله واقدر افيدكم باذن الله الكريم اكتر من كده فالاسئله دي هتفضل معايا وهجاوبها بامر الله الكريم في بدايه الحلقه القادمه آه، كان معكم دكتور احمد الجزار استاذ امراض النساء والتوليد كليه الطب القصر العيني السلام عليكم ورحمه الله
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروته